تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير أقولها لكم في كل يوم نحن فيه في شهر رمضان المعظم شهر رمضان المبارك ونحن في هذه السلسلة من سلسلة نقطة صدام والتي نشرف أن يكون معنا فيها ضيفا الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به الآن أهلا وسهلا دكتور راغب يمكن تحدثنا مع حضراتكم في من أول حلقة في أول يوم في رمضان تحديدا عن يعني كل المسلمين في شتى بقاع الأرض بداية من الصين شرقا تركستان جينا طبعا قربنا عن دارفور والسودان والمشاكل هناك والمسلمين هناك وضعهم ايه تعالوا دلوقتي هنبحر مع بعض ونسبح سويا غربا شويه عند تحديدا المغرب او تحديدا الصحراء الغربيه ايه المشكله هناك تعالوا نشوف مع بعض الدكتور راغب هيقول لنا ايه اهلا بيك دكتور راغب يا اهلا وسهلا من فتره كبيره نسمع عن مشكله الصحراء الغربيه وقصه اسبانيا والصراعات الداخليه و... ايه الموضوع بالظبط آه. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لعل اخترنا الصحراء الغربيه كنقطه صدام من نوع خاص وفريد عشان آه احنا اتكلمنا شويه زي ما حضرتك قلت على شرق العالم الاسلامي صحيح اللي محدش يعرف عنه حاجه كتير اللي هو الصين والمنطقه ديت منطقه التبت وال والتركستان الشرقيه مم.
آه، اتكلمنا على وسط العالم الاسلامي أيوة.
اللي هو قلب العالم الاسلامي اللي هي قضيه السودان جنوب السودان مم.
ودارفور ووادي النيل ودلوقتي بنتكلم على غرب العالم الاسلامي على قضيه المغرب وهي قضيه من طراز جديد مختلف كليا عن قضيه التركستان الشرقيه ومختلف عن قضيه السودان هي صراع بين اكثر من دوله اسلاميه في المقام الاول كلهم آه، على آه، قضيه الصحراء الغربيه ايه الصحراء الغربيه مم.
الصحراء الغربية ديت إقليم من الأقاليم الموجودة جنوب المغرب هي جزء حقيقة من المغرب والمساحة كبيرة جدا حوالي 266 ألف كيلومتر مربع يعني تقريبا مرة ونص قد حجم سوريا يعني مساحة آه، دولة ضخمة قد دولة بريطانيا كلها مم. مساحه دولة, كبيره دولة إنجلترا آه.
آه. كلها اه 266 ألف كيلومتر مربع تقريبا نفس المساحة فمساحة كبيرة نص مساحة أسبانيا فهذه ال- المساحة متنازع عليها بين أطراف آه، كثيرة جدا الحقيقة القضية لكن السكان فيها شديدة.
اسمح لي يا دكتور يعني دايما بنقول الصحراء الغربيه آه، قد يبدو للبعض ان ما فيش فيها سكان يعني ليست اهله بالسكان لا لا هي حقيقة دي فيها- منطقه هي صحراويه طبعا ده بالفعل هي فيها طبعا سكان فيها مم.
سكان ولكن اعداد السكان قليله هنتكلم عليهم ان شاء الله مم.
آه، دلوقتي لكن انا عايز اقول ان هذه القضيه بالغه التعقيد تمام.
حقيقه ولعل وراء التعقيد هذا بتاع قضيه الصحراء الغربيه آه، اسباب كتيره جدا وانا عايز المرك- المشاهد يركز معايا مم.
آه، يعرف ان اولا المعلومه مفتقده يعني انا بقول آه، هذه الدوله هذه الصحراء متنازع عليها بين الجزائر والمغرب او يعني المغرب اساسا والجزائر واقفه وراء جبهه اللي بيسموها جبهه البوليساريو عشان تاخد هذه الصحراء تعلن فيها جمهوريه خاصه بيها وموريتانيا فصراع ما بين اكثر من دوله اسلاميه على هذه المنطقه منطقه الصحراء الغربيه مفيش دوله من هذه الدول عملت دراسات موثقه علميه واضحه بحيث تدي لك النتائج ال- المقنعه ان هذه الدوله تؤول الى هذا او الى ذاك الحاجه الثانيه تعدد اطراف الصراع بنتكلم دلوقتي مش مش دولتين بيتخانقوا على حاجه واحده ده كذا دوله مع بعض ومش بس كده ده في اقطاب عالميه بتخش في القضيه يعني مش بس موضوع المغرب او موريتانيا او الجزائر لا لا ده يعني في في اقطاب تدخلات خارجيه اقطاب عالميه بتخش في الموضوع على مم.
راس هذه الاقطاب طبعا فرنسا واسبانيا وامريكا من وراهم طبعا فدي الدول كلها وروسيا كانت بتخش برضو في الصراع اليهود ليهم دور في الصراع يعني القصه آه، اصبح فيها اطراف كتيره جدا جدا بتاثر على حركه الموضوع وبالتالي اصبح الموضوع معقد جدا كل ما تيجي تبحث عن طريقه من طرق الحل تلاقي هذه الطريقه لا تؤدي الى النتيجه المرجوه جميل. دكتور اسمح لي بقى نتعرف ونعرف الساده المشاهدين من حضرتك على آه، متى بدات المشكله تحديدا وهل لها علاقه بالبوليساريو او المؤتمر الاستعماري اللي كان عقد آه.
في برلين تحديدا هو ال- مؤتمر برلين الاستعماري طبعا هي القصة قديمة جدا مؤتمر برلين آه، عقد في سنة 1884 مهم.
الحقيقة المؤتمر ده من المؤتمرات اللي أنا يعني بسميها م- مؤتمرات مضحكة لكن الحقيقة كانت كل الحاجات اللي اتخذت فيه كانت واقعية للأسف الشديد لأن العالم الإسلامي كان يغط في سبات عميق وهو وأفريقيا بشكل عام مؤتمر برلين ده اتعمل مم.
بين القوى الاستعمارية في العالم في ذلك الوقت انجلترا فرنسا المانيا ايطاليا اسبانيا البرتغال بلجيكا عشان يقعدوا مع بعض يحطوا تقسيمة لأفريقيا زي ما قلنا يقسموا التورته يعني اه حطوا خريطة أفريقيا وبدأوا يقسموا مع بعض أنت ليك كذا وأنت ليك كذا وأنت ليك كذا مم.
آه، ساعتها كانت فرنسا بدأت بالفعل الشغل في أفريقيا فرنسا كانت احتلت الجزائر سنة 1830 يعني 54 سنة قبل المؤتمر ده مم.
وفرنسا احتلت تونس سنة 1881 فالدولتين من دول فر- من دول افريقيا المهمين جدا احتلوا مم.
على يد فرنسا ودلوقتي بقيه الدول بتنظر الى القضيه كل واحد عايز يكون ليه دور وعايز ليه مكان ياخده على هذه المساحه آه، اسبانيا كان نفسها تاخد المغرب لان قباله السواحل الاسبانيه مباشره هي اقرب ليها طبعا اه وفرنسا عايزه برضو تاخد المغرب مم.
لان ال- هتكمل بقى الثلاثي بتاعها تونس والجزائر فاضل المغرب تاخد بالظبط.
المنطقه دي كلها مم.
فالاثنين دولتين مع بعض بينهما صراع فرنسا واعده يعني فرنسا دولة آه، في أوج عظمتها وفي أعلى درجات قوتها مم.
وأساطيلها بتجوب العالم وبتحتل هنا وتحتل هناك ووسط أفريقيا عايزة تاخد فيه و- وشمال أفريقيا عايزة تاخد فيه ولها مستعمرات في هناك في وسط آه، أمريكا الوسطى يعني ليها بتتحرك كذلك أسبانيا بس أسبانيا أصبحت الإمبراطورية العجوز يعني كان في اسبانيا في القرن 17 اقوى اساطيل العالم كله وجابت العالم واحتلت امريكا الجنوبيه بكاملها دلوقتي بدات قبضتها تخف نسبيا فعايزه يكون ليها تواجد على آه، منطقه تضمن آه، حقها يعني.
اه منطقه آه، المغرب طبعا هو مش حق هو مجرد آه، سرقه مم.
وعايزين يعني مجموعه من اللصوص قاعدين بيقسموا التورته مع بعض صحيح آه، اسبانيا آه، عايزه تاخد المغرب وفرنسا عايزه تاخد المغرب في الاخر اتفقوا على حاجه غريبه جدا اتفقوا يقسموا المغرب بينهم مم.
يعني هما الاثنين مش قادرين يتنازلوا فقالوا خلاص نقسم المغرب بيننا واتفقوا على هذا الامر وده اللي سنة حصل بالفعل 1884 انهم يقسموا المغرب بينهم طبعا هما بيتفقوا على آه، توزيعات انت لك ديت وانت لك دي وانت لك دي لكن ليس بالضروره ان تنفذ هذه التوزيعات الان حالا في م.
جيوش هتنتقل انت هتاخد دي الاول وبعد كده تاخد وراها حاجه تانية بس خلاص اما قطعنا دول بتوعك ودول بتوعك ودول وضعنا بتوعك.
نقاط على الحروف اه يعني.
لكل واحد يعني ايطاليا مثلا قالت انا هاخد ليبيا وخدت ليبيا امتى 1911 يعني بعد المؤتمر ده ب 27 سنه مم.
خدت ليبيا لكن المهم خلاص اتقسمت ليبيا لايطاليا وهكذا قسموا العالم بينهم آه، لما حصل هذا ال- التقسيم بين فرنسا وبين آه، اسبانيا على مشكله على المغرب وقسموها بالنص بالنص فرنسا قالت انا هاخد طنجه مدينه طنجه اللي موجوده في آه، انا بديك بس صوره على قد ايه الحوار كان شكله ايه قالت انا نقسم اه بس على ان مم.
طنجه تكون معايا طنجه ديت على وش ال- مضيق جبل طارق موقعها استراتيجي على البحر خطير على جدا طول.
اه مم.
موضوعها خطير جدا فقالت انا هاخد طنجه فاسبانيا قالت لا انا اللي هاخد طنجه اتخانقوا شويه عليها وبعد كده ايه فرنسا قالت لا انا اللي هاخدها مين اعترض اعترض امبراطور المانيا قال لا انا اللي هاخد طنجه انا بره الموضوع خالص انت تاخد نص المغرب وانت تاخد نص التاني وانا اخد طنجه مم.
فاتخانقوا مع بعض فمهم فرنسا راضت آه، آه، امبراطور المانيا قالت له خلاص سيب لي طنجه وانا ادي لك مكانها الكونغو يعني شو تقسيمه بنقسم اكننا كيس فاكهه طب خد انت ما هو التفاحه مش دي لاقيين واخد حد انا يصدهم مفيش حد او ما فيش حد في الوقت ده امامهم اه يعني التقسيمه مم.
اللي مفيش قوى اتحطت افريقيه خالص.
التقسيمه اللي اتحطت سبحان الله مم.
في هذا المؤتمر نفذت بحذافيرها يعني ما في حركة ولا آه، اعتراض من كل العالم ال- الأفريقي كله أو اتراضى يعني.
الإسلامي كل الناس آه، سكتت وفعلا نزلت آه، فرنسا خدت مستعمراتها ونزلت ألمانيا خدت مستعمراتها ونزلت إنجلترا خدت مستعمراتها وهكذا قسمت وأسبانيا خدت مستعمراتها فدي كانت بداية المشكلة مشكلة مؤتمر آه، آه، برلين اللي قسم العالم ال- ال- الإسلامي والعالم الأفريقي لدويلات.
عليه لدويلات وقال كل واحد ياخد الحته الجزء الفلاني وبالتالي قاموا جاي قاسمين المغرب ما بين آه، آه، يعني فرنسا وما بين اسبانيا ولسه بقى لحد دلوقتي ما دخلتش الجيوش الفرنسيه ولا الاسبانيه لكن آه، القصه بقى هتكمل بس دي كانت البدايه يعني مين اللي كان بيسكن في الوقت ده تحديدا هذه المنطقه؟
اه اقول لك انا معلومه برضو جايز تكون جديده على المشاهد والمشاهده وغريبه شويه بالنسبه لهم ان دوله المغرب في ذلك الوقت كانت من شمال المغرب اللي هي المغرب ح- الان الحاليه مم.
الى جنوب موريتانيا يعني كان جوه دوله المغرب في ذلك الوقت ايوه دوله المغرب الان والصحراء الغربيه كلها ودوله موريتانيا كلها كان كل يعني ده دوله جزء واحد موريتانيا جزء من المغرب مم.
اه لكن الحقيقه ان منطقه الصحراء الغربية ومنطقة موريتانيا كانت منطقة قبائل وصحراء قاحلة ومناطق راعي ومياه قليلة وسيطرة ضعيفة جدا من السلطان المغربي اللي كان بيحكم المغرب في ذلك الوقت آه، فما كانش بينهم العلاقة الرسمية مع الحكومة المغربية مم.
يعني منطقة الصحراء الغربية اسما تبع السلطنة أو تبع الإمبراطورية أو المملكة المغربية لكنها في الحقيقة ما كانش فيه نوع من السيطرة من المغرب- المملكة المغربية على هذه المنطقة وبالتالي فاللي بيعيشوا في هذه المنطقة اسمهم مغاربة مفروض لكنهم بينتموا إلى اسماً- قبائل اسماً بس آه يعني.
كبا- مم.
قبائل مختلفة وهذه القبائل المختلفة كانت بتخلي نوع من ال... هناك نوع من التعايش الخاص بينهم مع بعضهم البعض تمام.
بنظام القبائل واحكام القبائل وما الى ذلك ولما حصلت مشاكل في هذه المنطقه ذهبوا الى السلطان المغربي عشان يساعدهم وكانت المساعده ضعيفه جدا لان مفيش نوع من الانتماء القوي لاهل هذه المنطقه مع المغرب مم.
مين كان بيحكم المغرب في ذلك الوقت كان بيحكمها الم- العائله العلويه الفلاليه او الفلاليه اللي هي موجوده دلوقتي العيله دي بتحكم المغرب من سنه 1631 يعني بقى لها داخلين على آه، 400 سنه بالزواج تقريبا مم.
آه، من ال- من الحكم لل- للمغرب تمام و- وهي اللي كانت بتحكم المغرب دلوقتي وكان في سلطان ساعتها اسمه الحسن والحسن لما آه، الحسن الاول طبعا غير الحسن الثاني اللي هو كان موجود قريبا اللي هو ابو محمد السادس اللي موجود دلوقتي مم.
آه، ال- الحسن الاول كان هو اللي بيحكم المغرب ساعتها وكان عنده الى حد كبير جدا نوع من الموالاه والتعاون مع الاجانب وكانت طنجة تدار بقنصلية فرنسية بالاس- باشتراك مع قنصلية أسبانية وكان هو آه، قابل لهذا الوضع ولما آه، احتلت آه، فرنسا انجلت المغرب آه، احتلت فرنسا آه، الجزائر سنة 1830 ورجعت سنة 1880 احتلت تونس عرف السلطان الحسن ساعتها قبل مؤتمر برلين ايوه ان هو العين هتكون على آه، المغرب مم.
ان فرنسا خدت الجزائر وخدت تونس ففضل المغرب فخاف جدا من التدخل الفرنسي قبل مؤتمر برلين فالمفروض يعمل ايه ساعتها المفروض يجهز نفسه ويعد العده ده أبسط راح شيء يعني.
اه راح اتجه لانجلترا وقال لانجلترا ان انا فرنسا اكيد بتفكر في المغرب فانا بطلب مساعده انجلترا ضد فرنسا مم.
فانجلترا ساعتها قالت له okay حاضر هنساعدك و و- وراحت قعدت مع فرنسا اتفقوا على بعض عليه اتفقوا مع فرنسا قالت انجلترا قالت لفرنسا انا ناويه ان انا اخد مصر سنه 82 1882 بعد احتلال تونس بسنه هاخد مصر فتغض الطرف يا فرنسا عن مصر على ان اغض انا انجلترا الطرف عن دخول يعني فرنسا الى داخل المغرب شيء مقابل شيء شيء مقابل وبالتالي شيء بالفعل اللي يمكن حسب معلوماتي ان فرنسا عشان ترضي كمان انجلترا طمعتها في مصر وسبت لها فعلا الزمام الامور في مصر اه في فرنسا مقابل ان هي تاخد بالظبط تاخد وتستولي المغرب على خالص المغرب اه بالفعل.
تاخد المغرب خالص الكلام ده كله قبل مؤتمر برلين مم.
اللي بنتكلم عليه لما جينا قعدنا في مؤتمر برلين فرنسا قالت خلاص انا هاخد المغرب تمام.
لان هي اتفقت مع انجلترا ان انجلترا ملهاش دعوه اللي عمل مشكله ساعتها اسبانيا وقالت لا انا عايز اخد آه، انا كمان اخد المغرب وبالتالي قسموا اسبانيا قسموا المغرب على الورق يعني مهم.
ما بين اسبانيا وما بين المغرب وخرجت وما بين اسبانيا وما بين فرنسا وخرجت انجلترا ايه من القصه والولاء اللي كان بيقوله او اللي حسن الاول عايزه من انجلترا انجلترا طبعا باعته وايه واشترت ود فرنسا في هذا وهو كده الموضوع اللي جابه لنفسه اه طبعا يعني بدل ما كان طموع طمع آه، او مطمع دوله واحده اصبحت كذا كذا دوله يعني بالظبط طيب.
سكان المنطقه دي بال- بالمناسبه قبل ما أيوة.
ننسى مم.
يعني احنا قلنا انهم قبائل كان مم.
عددهم ساعتها في الوقت ده لا يزيد على 100000 مواطن يعني عدد ألف بس.
100000 بس يعني اللي عدد هم الساكنين بالفعل الصحراء الغربيه اه يعني آه.
هم ساكنين في الصحراء الغربيه هم دلوقتي سكانهم دلوقتي 383000 فبنتكلم على 100 سنه فاتوا فسكانهم ما كانوش يعدوا 100000 فعدد قليل جدا من الناس برضو استكمال للقصه هنا هو عشان نعرف قد ايه الدول الاستعماريه هم قاعدين مع بعض وبيتفقوا مع بعض يعني مم.
هم فرنسا اتفقت مع اسبانيا خلاص مم.
اتفقنا لكن اسبانيا فاجئت فرنسا ان خلاص اتفقنا اتفقنا فاجئتها في نفس السنه 1884 بتحرك الجيوش الاسبانيه الى الصحراء الغربيه ودخلت في هذه المنطقه وحطت جيوشها وعسكرت واحتلت الصحراء الغربيه الصحراء الغربيه احتلالها بيبتدي سنه 1884 بعد شهور من مؤتمر برلين ال- الاستعماري يعني وفرنسا دخلت بالفعل الجيوش الاسبانيه دخلت بالفعل.
دون سابق انذار لا حتى آه، لا فرنسا ولا, حتى لانجلترا فرنسا.
آه.
ففرنسا اتفاجئت هم مت- متفقين على التقسيم بس ما اتفقوش هنقسمها ازاي مم.
ه- مين هياخد الشمال مين هياخد الجنوب تمام.
هي دخلت على الصحراء الغربيه اللي هي جزء في ذلك الوقت من المغرب مم.
فدخلت على الصحراء الغربيه بالجيش بتاعتها واحتلت بالفعل الصحراء الغربيه وفجعت فرنسا مم.
ان اسبانيا دخلت جوه آه، آه، الصحراء الغربيه واحتلتها ومن هنا بدأ احتلال الصحراء الغربية من أسبانيا 1884 وناخد فاصل إن شاء الله فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم فكونوا معنا زي ما حضراتكم شايفين العالم الاستعماري بيقسم التورته او الكعكه زي ما بنقول آه، انجلترا طبعا جت مصر وسابت لفرنسا المغرب فرنسا بالتالي سابت ال ال يعني الزمام او ادت الضوء الاخضر لانجلترا ان هي تغزو مصر او تستعمر مصر او تحتل مصر في مقابل ان انجلترا تسيب لها آه، فرنسا دخلت اسبانيا باساطيلها زي ما قال دكتور راغب مم.
مش كده ولا ايه صحيح.
طيب ال- السؤال اللي بيطرح نفسه ايه اللي يخلي اسبانيا تهتم بالصحراء الغربيه مم.
ايه وجه الاهتمام هنا هو الحقيقة ال- ده فعلا ممكن تبقى علامة استفهام قدام الناس إن هو الصحراء الغربية بنتكلم عن صحراء قاحلة مم.
لا فيها طبعا دلوقتي في هذا الوقت اكتشافات ولا فيها شيء مم.
فلماذا تهتم آه، دولة كبرى زي دولة أسبانيا لها مستعمرات هناك في آه، آه، أمريكا الجنوبية كثيرة جدا ولها مستعمرات في هناك في شرق آه، آسيا وليها دلوقتي آه، قدم على المغرب لماذا يعني تهتم بهذه المنطقة القاحلة مم.
فبنقول أولا أن ال- هذه الصحراء القاحلة خرج منها رموز هزوا تاريخ أسبانيا كله واسبانيا لا يمكن تنسى هذا الموضوع ودي كانت وصيه ايزابيلا اللي هي ال- ال- الملكه اللي سقط فيها الدوله الاسلاميه سقط فيها الدوله الاسلاميه تماما في الاندلس وخرج المسلمون من الاندلس الملكه الاسبانيه ايزابيلا وصتهم ان هذه الم- هذا المكان يحول الى النصرانيه ليه لان خرج منه الرموز اللي هزت تاريخ اسبانيا زي مين مم.
زي طارق بن زياد طارق آه.
بن زياد من سكان هذه المنطقه كان من الاساس بالصحراء اه الغربيه طارق بن زياد ده كان آه، من البربر والبربر هم سكان هذه المنطقه مم.
طبعا البربر والعرب بس السكان الاصليين قبل ما العرب يجوا كانوا البربر والبربر دولت يعني مش آه، مش معناها انهم بربريين او همجيين يعني هو العرق كده هي اسمه قبائل كده اسم قبائل اه مم.
وهم قبائل آه، حتى مش سمراء مش مش زنوج يعني هم من زي قبائل شمال افريقيا وخرج منهم طارق بن زياد ما كانش مسلم واسلم على ايدي موسى بن نصير آه، رحمه الله وبعدين بعد كده اتعلم على ايدي الاسلام واحده واحده وبعد كده حب الجهاد في سبيل الله وهو اللي خد بعد كده معاه البربر معظم الجيش اللي فتح اللي فتح اسبانيا كان من البربر اللي فتح الاندلس ودخلوا و- واقاموا دوله اسلاميه قعدت 8 قرون يعني معلش عاوزين ناكد بس نقطه طارق بن زياد وعلاقته بموسى ابن نصير تاني معلش اه رحمه الله آه.
آه. وموسى بن نصير طبعا من كرام التابعين وموسى بن نصير هو اللي دعا طارق بن زياد الى الاسلام واسلم على يديه طارق بن زياد وعلمه الاسلام بشكل آه، رائع و...
ودخل و- بالفعل ودقيق.
الاسلام دخل على يد موسى بن على يد نصير.
من- موسى بن نصير اه مم.
وبعد كده هو اصبح احد كبار آه، قواده وبعته عشان ي- ي- يفتح آه، الاندلس ونجح بالفعل في فتح الاندلس وراح له بعدها بسنه موسى بن نصير بمدد جديد كملوا فتح الاندلس كان الكلام ده كان سنه 92 هجري ولذلك يمكن سمي مثلا مضيق جبل طارق جبل طارق نسبة بالظبط لطارق نسبه بن الى زياد.
طارق بن زياد مم.
فمضيق جبل طارق يعني احنا ب- بيخلد هذه القصه وما الى الان اسمه مضيق جبل طارق والاسبان عارفين كده كويس مم.
من هذه المنطقة الضعيفة جدا جدا في الحسابات المادية في ذلك الوقت خرج الرجل الذي هز كيان أسبانيا كلها ومرت الأيام والإسلام طبعا كان في قوة وبعدين بدأ يضعف في أرض الأندلس وحصل عهد ملوك الطوائف وتقسمت الأندلس لأكثر من قطعة وبقت فرصة كبيرة جدا جدا لأسبانيا النصرانية أن هي تعود وتغزو الأندلس وتطرد المسلمين مم.
الكلام ده كان في منتصف عهد الأندلس سنة تمام.
479 هجرية في هذا الوقت ظهر لهم رمز جديد من هذه المنطقة غير لهم من كيانهم من جديد واحد اسمه يوسف ابن تشفين رحمه الله مم.
ومن كبار ومن أعظم القواد المسلمين قاطبة مم.
الراجل ده احنا كان بنقول عليه زعيم- يوسف ابن تشافين اه ابن تشفين النقطة كده- هو تشفين ده آه النقطة الصح.
تشفين آه.
مم.
هذا ال- الرجل كان آه، آه، زعيم دولة المرابطين مم.
ودولة المرابطين كان مركزها في الحتة ديت تمام.
الصحراء الغربية مم.
ومنطقة الجنوب المغرب ومنطقة موريتانيا والسنغال ووسع دولته لدرجة دولته وصلت لأفريقيا الوسطى بتكلم على مساحة هائلة من الأرض أكثر من 20 30 دولة في في أرضه واستنجد بيه أهل الأندلس وخد الجيوش بتاعته وانطلق عبر مضيق جبل طارق ودخل الأندلس وانتصر انتصار مهيب ضخم جدا على الاسبانيا النصرانيه في موقعه الزلاقه 479 هجرية وحطم وكسر تماما الجيش الأسباني في هذه الموقعة مم.
كان قوام الجيش الأسباني 60000 قتل منه في هذه الموقعة موقعة الزلاقة 59550 وده يبين قد يعني ايه لم يتبقى إلا مدى 450.
المقاومه ال- ال- ال- ف- من الصحراء اهل الصحراء اه الغربيه يعني نفسهم في صلابة يعني ما مسكتوش بالظبط في آه.
ص- في صلابه قويه جدا كانت موجوده في ال- في هذه ال- ال- ال- ال- المنطقه مم.
ادت الى ان اسبانيا خايفه في يوم من الايام يطلع حد من هذه المنطقه الحاجه الثانيه تخلي اسبانيا تهتم بالصحراء بهذه الغربية.
ال- ب- بهذه المنطقه الصحراء الغربيه ان الدول الاستعماريه بتاخد ارباح او م- او مصالح او شروط بحسب حجمها يعني لما تيجي تقعد في مؤتمر برلين آه، آه، اسبانيا مع في مع انجلترا في البرتغال، فرنسا مع في المانيا إنجلترا، في مع فرنسا اسبانيا اعتقد بحسب اسبانيا هي اللي هتتنازل شويه بحسب عدد المستعمرات بتاعتك هتاخد انت بعد كده ايه آه، مم.
رأي يعني زي البلطجي اللي عنده اعوان كتيره ايوه فهو كل ما كبرت ام- املاكك وتوسعت اكتر كل ما كان لك صوت اعلى في مم.
مثل هذه المؤتمرات صحيح.
فاسبانيا عايزه تسبق وتاخد مكان في هذه المنطقه طب ليه دخلت الصحراء الغربيه بالذات ما دخلتش شمال المغرب او جنوب المغرب لان هذه المنطقه اقل المناطق عمرانا بالسكان فتخيلت اسبانيا ان مم.
اقل مقاومه ممكن تحصل ممكن تحصل في داخل هذا الاقليم وبالتالي فهت- اختارت تخشها إقليم- بسلام يعني اه تخشها آه. بسلام وبعد كده تبقى تطوق شمال المغرب هي كانت عايزه تاخد منطقه الريف الاخضر اللي هي مم.
شمال المغرب خالص مم.
فعايزه تاخد هذه المنطقه فبتقول انا اخش لها من الجنوب وعندي الاساطيل بتاعتي موجوده في الشمال موجوده في البحر فممكن انا احاصر بكده منطقه المغرب الحيه بالسكان والغنيه بالثروات انا ممكن احاصرها من الجنوب ومن الشمال عشان كده نزلت بجيوشها وسبقت فرنسا سنه 1400 آه، 1884 طب ما هو ده غريب وخلينا نسال آه، هل فرنسا وقفت يعني مكبله مقيده وهي ترى اسبانيا تحتل جزء من المغرب وهي الصحراء الغربيه ولا عملت ايه فرنسا؟
آه، الحقيقه فرنسا في ذلك الوقت ما كانتش آه، م- ما كانش عندها القدره انها تشتت جيوشها في اكثر من مكان لانها كانت لسه داخله تونس سنه 81 قبل كده ثلاث سنين مم.
كانت في ثورات في تونس والثوره في الجزائر ما توقفت يعني دايما الانتفاضات في الجزائر على الحكومه الفرنسيه مستمره بلد مليون شهيد يعني او اكثر من مليون شهيد فطبعا كان كان في قلاقل كثيره جدا ادت الى ان فرنسا ما قدرتش تدخل في نفس الوقت مع اسبانيا في ذلك الوقت لكن عينيها على الموقف لو انت جيت بصيت على الموقف اسبانيا برضو ما دخلتش بسلام الى الارض وفرنسا بترقب هذا جيدا كان في مقاومه آه، من اهل الصحراء على قلتهم مقاومه شرسه جدا جدا للاستعمار الاسباني لعل من ابرز الرموز مم.
في آه، مقاومه الاستعمار الاسباني رجل آه، لا يسمع عنه الكثيرون ولكنه الحقيقه من الناس الافاضل الكرام العلماء اسمه ماء العينين ماء العينين العينين.
ابن الشيخ محمد فاضل مم.
وهذا الرجل من كبار العلماء في شمال افريقيا وكان بيمتلك مكتبه من اكبر المكتبات في شمال افريقيا ما شاء وكان الله.
من الشيوخ المالكيه طبعا المذهب المالكي هو اللي بيحكم كل شمال افريقيا فهذا الرجل قاد حركه مقاومه رائعه مم.
ضد الاستعمار الاسباني والاستعمار الاسباني نزل في مدينه العيون مدينه العيون ديت هي المدينه الرئيسيه في الصحراء الكبرى مم.
الصحراء الغربيه وبتقع على المحيط الاطلسي تمام فلما نزل فيها الاستعمار اضطر ان هو ينسحب من هذه المدينه ودخل الى عمق الصحراء وبقى بيعمل هجمات على الجيش ال- الاسباني وذهب للسلطان المغربي وقال له الوضع كذا كذا والبلد احتلت بالفعل وهي تبع في الاخر البلد المفروض انها تبع السلطان المغربي مم.
الحسن الاول لكنه الحقيقه الحقيقه يعني اداله بعض ال- الكلمات الجميله والتأييدات العاطفيه لكن لم يساعده بجيش يعني ولم كان يساعده بقوه مناصره معنويه بس من اه السلطان للاسف المغربي الشديد يعني.
طبعا ما كانش آه.
فيه هو اصلا كان زي ما قلنا بيتجه لانجلترا وعنده نوع من واداره طنجه ب- بقناصل آه، اسبانيا وقناصل آه، آه، قناصل آه، فرنسا الوضع الحقيقي كان مضطرب جدا عنده فاضطر ان هو الماء العينين آه، رحمه الله ان هو يقود المقاومه بنفسه بلا يعتمد على ال- السلطان السلطه المغربي.
المغربيه او السلطان المغربي بل انه فعل اكثر من ذلك اسس مدينه جديده في عمق الصحراء سماها مدينه السماره وهذه المدينه بدا يجمع فيها المجاهدين الموجودين من كل مكان في الصحراء الغربيه واللي جايين من اماكن اخرى في العالم الاسلامي مم.
لحرب المستعمر الاسباني في منطقه الصحراء اللي هو ماء العينين اللي هو ماء العينين رحمه يعني الله.
كان قائد بمعنى الكلمه يعني اه فعلا من القواد ال- ال- الم- اللي هو جمع بين العلم والجهاد وبين الفقه وال- والحركه يعني رجل حقيقه متكامل ومحتاج الحقيقه دراسه آه، مهم.
قصه ماء العينين رحمه الله طيب حضرتك قلت السلطان ال- المغربي في الو- في ذلك الوقت يمكن تقاعس شويه مم.
عن نصره ماء العينين وهو قائد في الصحراء الغربيه نعم هذه الحروب هل الشعب المغربي بقى كان دوره ايه شعب آه.
آه. المغرب نفسه الح- هل كان مسالم ولا كان واقف مع آه، هذه الاقليات ولا كان دورهم ايه بالفعل لا انا اقول لك الحقيقه الشعب المغربي آه، يعني ثار على السلطان بتاعه اكثر من مره وخاصة لما عمل السلطان ده حاجة غريبة قوي السلطان طبعا ده يعني اللي هو اللي كان الحسن ده آه، مات وجه وراه ابنه كان اسمه آه، عبد العزيز آه، ابن الحسن الأول مهم.
عبد العزيز زود في مشكلة طنجة أكتر خلى مجلس إدارة طنجة من 26 واحد 22 منهم يتعينوا من قبل القنصل الأسباني والقنصل الفرنسي مجلس فيه 26 واحد يدير طنجة مم.
22 يعينهم قنصل فرنسا وقنصل أسبانيا واحد يعينه الحاخام اليهودي وثلاثة مسلمين يعينهم هو بس فانظر فلما حصل هذا ال- الوضع مم.
حصل ثورة في الشعب وسموه عبد الأجانب وبدأوا يعملوا ثورة عشان ي- يشيلوه فرنسا حط عينيها على اللي هو هذه عبد القصة.
العزيز بن الحسن اللي هو عبد العزيز بن حسن ملك المغرب في الوقت اه ده.
ملك المغرب فرنسا حط عينيها على الموقف وشايف الو- الوضع بيتأزم السلطان اللي هو المفروض ان هو ممكن تعمل معاه قنوات وجسور عشان تدخل بعد كده فرنسا الى ارض المغرب بمهزوز قدام صورته قدام الشعب وفي نفس الوقت اسبانيا عماله ترسخ قدمها آه، فرنسا لفت القضيه كلها ونزلت في حته غريبه جدا نزلت في موريتانيا مم.
الكلام ده كان سنة 1902 يعني بعد 16 سنة من احتلال أسبانيا للصحراء الغربية نزلت فرنسا في موريتانيا اللي هي الجزء الجنوبي ساعتها من ال- المغرب واحتلت موريتانيا بالفعل 1902 وقابلت مقا- مقاومة شديدة جدا من أهل موريتانيا لكن فرضت سيطرتها على موريتانيا بالكامل هي برضو مجموعة من تمام.
الصحارى الكبيرة جميل و و وانتهت ال- القضية باحتلال الجزء الجنوبي من المغرب سواء الصحراء الغربية أو موريتانيا ولسه بقى القصة فيها تفصيلات كتير ونكمل غدا إن شاء الله إن شاء الله.
وهنا نتوقف وغدا نلتقي مشاهدينا الكرام نلتقي غدا إن شاء الله مع نقطة أخرى من نقاط الصدام وحتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
Thank you.